بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين عاوز اكلمكم في حاجه مهمه في رايي دور الله في التجارب ساعات ربنا يشدنا يشدنا بحبه بالدلع بالخير بالبركه بالهدايا يشدنا عن طريق شخصيات يشدنا عن طريق وعظه يشدنا عن طريق مفاجاه حلوه قوي ولما نكون متربسين قوي ومش عارف يشدنا يلجأ أحيانا لوسيلة جذب ما بتعجبناش بس الحقيقة ما بتخيبش هي التجارب وكل ولاد ربنا اللي بيحبوا ربنا التجارب توجعهم تلخبطهم وبعدين تظبطهم وتكبرهم وتقربهم من ربنا في فترة كده فترة انعدام وزن فترة توهان فترة تعب نفسي فترة زعل من ربنا فترة لخبطة مع التجارب الشديدة ده وارد يحصل عارفين زي أي عملية كبيرة مش ممكن المريض هيطلع من التجربة بيضحك من العملية في وجع العملية وفي لسه الجرح ولسه يمكن وراها أدوية وعلاج طبيعي وفترة نقاهة مش... إنما في الآخر المشكلة بتتحل فالتجارب زي كده هي علاج قوي هي طريقة جذب قوية قوي استخدمها ربنا عند اللزوم لكن هي لينا مش علينا يعني هي برضو نابعة من حبه لينا الحكاية مش انتقام مننا طبعا إلهنا محب جدا لأولاده ولا يشاء أن يهلك أحد هو عنده غرض واحد يلمنا في السماء إنما مؤخرا فوجئت أن في بعض الكونسلرز الدخلاء على الكنيسة القبطية في رأتي ابتدوا ينشروا فكرة غريبة قوي ربنا ملوش علاقة مباشرة بالآلام والأحزان والمصايب اللي بتحصل لنا ولقيت ان التعليم ده عمال يستمر او يعلى لدرجة ان الناس بتتشكك واحد يقول له واحد مثلا دخل في حادثة يقول له بص طلع ربنا من الموضوع انت سايق بسرعة انت غلطت حصل لك حادثة موت عيالك انت مسؤول ربنا ملوش دعوة طب انت عاوزه يطلع من قعدتك دي يعمل ايه يعني الكلام ده هتريحه هو جالك ليه اساسا يا ريته ما جالك يعني كلام حتى مؤذي لكن هو بادعاء انه بلاش ندخل ربنا في كل حاجة الحقيقة لازم ندخل ربنا في كل حاجة وهو ربنا مش داخل في كل حاجة وهو ربنا مش ضابط الكل مش بيتكلم عن شعرة من رؤوسكم لا تسقط إلا بإذنه لكن انا هكلمكم في جزء روحي وجزء لاهوتي او عقيدي انه هو ايه دور ربنا بالظبط في التجارب لانه هل احمله التجربه كلها كاني لا دور ليا هل احمل الشيطان التجربه كلها وكان ربنا ملوش دور ان يعني في ناس بقت تتكلم كده استغرب من الوعظات اللي يقول لك ده شغل شيطان المرض ده شيطان ايه يا عم اللي هتعفرت الناس ليه القديسين اللي بيجي لهم امراض ساكنهم شياطين ايه التعاليم الغريبه اللي ماشيه دي طب والناس تعمل ايه لما تقول له المرض ده وراه شيطان فلازم تطرده بالمزامير وبتاع طب والدكاتره تعمل ايه ساعتها يعني يعني في حاجات غريبه بتتقال الحقيقه بستغرب ان ان الناس بتقبلها او بتصدقها يجوز لانه الناس يعني اللي بيقولوا الكلام ده احيانا بيبقى لهم وزن فالاراء المتطرفه اللي موجودة على الساحة دلوقتي الله ليس له دور في مشاكل الناس ومصائبهم وتجاربهم إنما هي طبيعة الحياة أو نتائج الأفعال يقولوا كده الحياة كده ودي نتائج للأفعال يعني ما مش عارف في كان في امراض معينه ما اكتشفناش اسبابها لكن مش ربنا اللي ما في ملوش دور في الحته دي او يقولوا الشيطان ورا كل الم وضيقه لأن ربنا بيحب الإنسان فما يجيبلوش الوجع ودي فكرة غلط خالص ربنا بيجيب الوجع للي بيحبه عشان فايدته أو رأي آخر إن ربنا سلبي في المواقف دي وقدام المظالم والمشاكل والتجارب ملوش دور الإنسان هو اللي هيتصرف وهو اللي هيحدد الدور وهو المسؤول عن قراره وعن complications بتاعته الخطورة من الكلام ده يا جماعة اللي أنا شايفها واضحة من التعاليم الغريبة اللي عمالة تدخل لنا من بره دي أولا بيزيد الإحساس بعدم الأمان يعني كلنا تربينا انه حتى لو حصل حاجة وحشة ربنا سامح بيها وربنا ضابط الكل انما انت لما تهمش ربنا ويبقى اللي بيحصل بيني وبين الدنيا ده صد رد كأن ربنا ملوش دور ده احساس مرعب وانا قد الدنيا دي قد اعيش فيها لوحدي فالانسكيورتي بتعلى جدا خطورة تانية ان احنا احيانا نعلم تعليم أفلاطوني فات عليه أكتر من ألفين سنة إن في إله شر اسمه الشيطان بيعمل اللي هو عاوزه وإله الخير يقف متفرجا الشيطان مش إله شر الشيطان تحت إيد ربنا ما يقدرش يعمل حاجة إلا بإذن لكن في فكرة ابتدت تمشي كأن الشيطان بيتحرك براحته وكتير من مواقف ربنا ما ما ما بيقفش فيها خطورة أخرى أن الخوف واليأس يزيد على الناس لأنه أنا شفت حالات من اللي تعرضوا للكونسلنج العلماني قوي ده اللي أنا بعتبره إلحادي مش مسيحي لأن هم بيقولوا أن هم مسيحيين لكن بيهمشوا ربنا خالص لا طبعا ده بيخلي الواحد أقرب لليأس والرعب مش للسلام والرجاء الخطورة كمان الفشل في الرد على الملحدين طب ما هم الملحدين بيقولوا كلام شبه كده بيقولوا الدنيا دي ماشية لوحدها وملهاش كبير ولو حصل أي حاجة لازم ليها سبب لكن لا تقول لي ربنا ولا تقول لي شيطان طب ما احنا هنمشي معاهم بعد شوية هنوافقهم على يعني دعاءاتهم تعالوا نراجع شوية آيات كده بسيطة توضح لنا مفهوم الإنجيل الوحي المقدس قال لنا ايه على التجارب هو ربنا له دور ودوره قد ايه حدود دور الله تجاوزا يعني ان كان كلمه حدود طليق اول ايه من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يامر من فم العلي الا تخرج الشرور والخيرات ودي اللي بنقولها يوم الجمعه الكبيره لو تذكروا في مراسي ارميه معناها ايه هو في حاجه بتحصل في الدنيا دي ربنا ما امرش بيها من فم العلي تخرج الخيرات دي سهلة طب والشرور الشرور هنا لا تعني الخطايا لأن الله لا يصنع شرا بمعنى الخطية لكن الشرور تعني الأوجاع الآلام لأنه كلمة شر في لغة الكتاب لها معنيين مختلفين معنى الشر بمعنى الإيفل ومعنى الشر بمعنى السفرنج أو البين لأن عند الناس الاتنين شر يعني عندنا احنا لا نحب الكذب ولا نحب الحوادث والأمراض لكن عند ربنا دي غير دي خالص الكذب دي خطية ربنا لا يمكن يكذب ولا يشجع حد على الكذب لكن الوجع المسيح اتوجع وبيسمح لعياله بالوجع فكلمة شر تستخدم في لغة الكتاب أحيانا بمعنى الوجع ومن هنا تخرج من فم العليك أيوب لما قال لمراته مع شدة تجربته تتكلمين كلاما كإحدى الجاهلات الخير نقبل من عند الله والشر لا نقبل يبقى اعتبر الشر إيه من عند الله يعني موت عيالك من عند الله طبعا بسماح من الله طبعا يعني المرض ده من عند الله طبعا طب والشيطان البعيد اللي كان معلش ده هو ما لو ما هو هو اللي بيكرهني ربنا مش بيكرهني لكن لو ما كانش ربنا اداله اذن ما كانتش التجربه مشيت ابدا فاشعيا يقول تعبير اخر يقول مصور النور خالق الظلمه صانع السلام خالق الشر طبعا دي بتلخبط البعض لكن هنا الشر بمعنى الالم يعني موجد الالم ايوه طبعا بدليل انه جه واتصلب صحيح اللي بدا قصة الألم قرار آدم وحواء بالسقوط قبل كده ما كناش نسمع عن الوجع زي ما هنشرح لكن ربنا بيستخدم الألم في خلاص أولاده ده الأنبا أنطونيوس له كلمة جميلة قوي قال أشك أن هناك إنسان يمكن أن يخلص بدون ألم يعني ما كانش يتعب ويتألم مش هيدخل السم آه آية تاني لما بيلاطس تجاسر وقال للمسيح هو بيعامله كمتهم وهو صاحب السلطان قال له انت مش عارف ان ليا سلطان عليك قال له لا لا لا لا لم يكن لك علي سلطان البتة ما لم تكن قد أعطيت من فوق لذلك الذي أسلمني إليك له خطية أعظم يبقى اللي بيحصل ده يهوذا الشرير وبيلاطس ملخبط وهيرودس واليهود أشرار بس هو لو ربنا ما كانش رايد ما كانش كل حاجة من ده تحصل إذا من فم العلي واضحة الفكرة يبقى بنراجع إيماننا إن الدنيا دي مش ماشية لوحدها ليها كبير فعاوز يقول كلمة جميلة أوي غريبة شوية يقول هل تحدث بلية في مدينة والرب لم يصنعها يا ربي دي آية اتلخبط طب وماله وماله حتى البلايا الرب صانعها صانعها للخير لأنه بيعرف يقلب البلاوي خير أو مقصود بيها أنه بيقدر يحطها ضمن خطته من أجل خلاص الناس زي ما هنشوف دلوقتي ده اللي خلى القديس يعقوب يقول احسبوا كل فرح يا إخواتي حينما تقعون في تجارب والتجارب هنا بمعنى الوجع الآلام عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبر والصبر يبقى له عمل تام عشان تبقوا إيه عشرة على عشرة يبقى اللي هيخلينا تامين وكاملين التجارب فالقديس يعقوب قال ما هو ربنا بيعمل كده لأن احنا خمسة من عشرة ثلاثة من عشرة طب ربنا عاوز يدي زقة كده خلينا ننفع ندخل السماء عشان تبقى كامل وتام لازم بقى تجيلك علقة كده ولا كده يعني تظبطك القديس بطرس قال نفس المعنى قال الذي به تبتهجون تبتهجوا بالإيمان كان بيتكلم عن الإيمان بالمسيح مع أنه إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة كي تكون تزكية إيمانكم وهي أثمن من الذهب الفاني واحد من القديسين عبر تعبير قال أغلى ما نتقدم به للمسيح في يوم دخولنا السماء هي الآلام اللي عدت علينا الآلام إن كانت أجبرنا عليها أو اخترناها هي دي اللي هت إيه تزيننا قدام المسيح هي دي اللي هتجملنا الراحة اللي في حياتنا مخصمة من رصيدنا لكن التعب اللي في حياتنا هو اللي له قيمة حقيقية فلما يكون رصيدك على الزيرو يجيب لك شوية أتعاب خليك تعمل لك رصيد قبل ما تمشي برضو آية تاني معلش أنا بكتر في الآيات عشان أأكد إن في مفاهيم غريبة أرجوكم ميزوا وأنتوا بتسمعوا أي وعظة دلوقتي لأنه في كلام كتير مش مظبوط وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألموا الألم صار هبة نطوب الصابرين يعني لو كان أيوب القصة بينه وبين الشيطان بس كان يستاهل نقول تطويب لأيوب لا ده نجح في امتحان ده ربنا اللي سمح عشان أيوب يتزكى ويبقى نبي من الأنبياء العظام ونقول يا صبر أيوب لكن لو كان ربنا مش ضمن القصة دي ما كانش حد هيطوب أيوب ربنا يسوع حسمها لما قال المثل في لوقا 13 قال أتظنون أن هؤلاء الجليليين كانوا خطاطا أكثر من جميع الجليليين لأنهم كابدوا مثل هذا جماعة اللي إيه ذبحهم بيلاطس وخلط دمهم بذبائح كلا أقول لكم بل إن لم تتوبوا يبقى واضح إنه أهم ما في قصة التجارب عند ربنا كلمة إيه التوبة يبقى الغرض الرئيسي للسماح الإلهي بالآلام البشرية هو أن الناس تعرف ترجع لربنا ده الغرض الرئيسي اللي هنلف وندور حواليه في الآخر تعالوا نقول كم حقيقة كده نؤمن بها كمسيحيين نراجعها سوا الآلام في حياتنا أولا هي امتداد لحقيقة العقوبة اللي وقعت فيها البشرية الساقطة أظنكم كلكم حافظين الآيات الأولى بتاعت شوكا وحسكا تنبت لك كلام لمين؟ لآدم مش احنا بني آدمين يبقى لازم في حياتك في شوك وحسك شوك وحسك ده ظلم في الشغل دي حادثة ده مرض خسارة شخص قريب سمعة تطلع عليك وجع وجع بأي شكل ده نوع من الشوك والحسك اللي خلاص طبيعة الحياة تبقى كده فبداية الآلام هي نتيجة طبعا للخطية الأولى بعرق وجهك ده نوع آخر من من الوجع إنك هتتعب في شغلك في المقابل حواء برضه هتجيب عيال بالوجع وهتفضل دايما مش ساتيسفايد هتبقى مشتاقة لجوزها ومش طايلاه وده اللي اتقال لحواء من البداية تاني حاجة الآلام أيضا وسيلة لتوبة الإنسان وتنقيته افتكروا الحتة دي الآلام في الحياة عموما هي سماها واحد مشهور اسمه سي اس لويس الراجل ده كان محترم كان ملحد وفيلسوف وبروفيسور في لندن وكان له قناة مشهورة ومات في الستينات أو أظن كده أو في السبعينات وله كتب رائعة قوي بنستخدمها في الكرازة قال انه الآلام هي ال megaphones اللي بيستخدمها ربنا يصحي بيها الناس وقال تعبير لطيف جدا قال, قال ربنا بيوشوش الناس بتفضل نايمة بيتكلم بصوت عالي بيوشوشهم من ضمائرهم فما بيسمعوش بيعلي صوته شوية من خلال الأبرار والظروف اللي بتكلمهم ما بيصحوش بيضطر يعمل ايه يجيب ميجافونز فالآلام اللي في الحياة عموما هي صوت إلهي بيقول يا ناس ارجعوا يا ناس توبوا الشر اللي في العالم مرتبط بالوجع العالمي بكل أشكاله عشان كده السماء بتقول لنا زي ما مفيش خطية مفيش كمان وجع في المستقبل لا خطية ولا وجع ولا موت ولا حزن كل ده مش موجود في المستقبل الأبدي بس كل ده موجود النهارده الآلام كمان قد تكون نتيجة مباشرة لبعض التصرفات يبقى ما تعممش القاعدة دي أحيانا تكون بعض الآلام نتيجة مباشرة لتصرفاتك لكن ده ما لغاش القواعد الأولى أن ربنا ضابط الكل بمعنى واحد مثلا غلط في شغله مرة ربنا سطر وعدت مرة ربنا ساب القصة تتصاعد يبقى ربنا هنا له دور رغم ان هو متسبب في المشكلة بس ده ما لغاش ان ربنا شايف المصلحة مرة بيستر ويعديها مرة بيكبرها لكن في الاخر لازم تقلب خير لان الغرض الالهي غرض حلو مش غرض وحش فهنا ساعات تكون نتيجة واحد عمال يشرب خمرة والكبد باظ ربنا سمح بس هي في نتيجة مباشرة لحياته لاختياره واحد سايق على سرعة 200 اتقلبت بيه العربية ربنا سمح بس في نتيجة مباشرة لقرار أو سلوك خطأ ما نقدرش نلغي الجزء البشري هنا فاهمين عشان كده موضوع التجارب ده معقد شوية ليه عشان في دور إلهي 100% من فوق لكن في دور بشري أحيانا طبعا ما نقدرش تنكره لكن مش دايما مش دايما في دور بشري بدليل ان ساعات انسان يبقى مثالي ويتظلم طب ما هنا مفيش أي دور بشري هو عمل كل الصح يبقى هنا سماح من الله فقط فنسبة الدور البشري للدور الإلهي دي قصة كمبيوتر سماوي ما تقدرش أنت تعرف لكن في الأول وفي الآخر في ربنا ماسك كل حاجة عشان كده تلاحظوا أنه في أحد كلمات المسيح شاور على العلاقة المباشرة دي لما قال إيه ها أنت قد برئت لا تخطئ أيضا لئلا يكون لك أشر وهنا أشر يقصد إيه يقصد إيه المرض اللي كان فيه الألم اللي كان فيه لأنه ده كان مريض 38 سنة فهو المسيح اللي عارف انه ده كان عايش في حياة زنا غالبا بيقولوا جاله سيفلس والسيفلس انتهى quadriplegia او fourth stage بتاعه كان زمان ملوش علاج يعني بعض المفسرين المحدثين قالوا كده فربنا يسوع وشوشه وقال له اللي انت فيه ده كان بسبب عمايلك ما تغلطش تاني فهنا ربط لكن هل كل غلطة كده لا المولود أعمى بعدها بأسبوع قال غير كده قال لا هذا أخطأ ولا أبواه كمان في جزء آخر في المنظومة عشان كده بقول لكم الموضوع يعني له جوانب متعددة الشيطان فين في المنظومة دي طب احنا عرفنا ان ربنا بيحب البشر يسمح بآلام من أجل الإنسان مش ضد الإنسان الإنسان متسبب في جزء كبير قوي من المشاكل والآلام بتاعته أو بتاعت غيره الخطية الأولى وفساد الطبيعة البشرية هو أرضية التعب اللي في العالم كله بأشكاله وأمراض وحوادث ومظالم وكده طب والشيطان طبعا الشيطان له حتة في القصة ليه الشيطان بيكره الإنسان الشيطان عدو البشرية الشيطان هو اللي بيحب الأذى بطبيعته ده غير ربنا خالص الله يسمح لكن الشيطان يريد في فرق كبير يسمح من أجل الفايدة أنت دكتور بتدي دواء مر شايف له فايدة ماشي لكن الشيطان لا مؤذي بقى بطبيعته فيتلذذ بألم الإنسان دي عكس شخصية ربنا بقى خالص كمان أرجع أقول ربنا ضابط الكل ولا يخرج من تحت سلطانه أي تصرف على الأرض حتى لو كان يبدو كله شر أو ظلم في الآخر ربنا بيحسبها كويس أو ممكن يحسب الظلم لغاية حتة معينة ويشد خط فاكرين لما قال الشيطان قبل نفسه ما تقربش من نفسه يبقى حط له حدود للايه يعذب ايوب في ايه في الحدود المسموح بيها بس لان هي دي الحدود اللي ربنا شايف من وراها الفايده اخلص في الاخر واقول الحياه الابديه هي المقصد الالهي ربنا غرضه مش ده مش اللي احنا فيه اللي احنا فيه ده ترانزيت اللي احنا فيه ده هو الديفيشن اللي حصل بسبب حريه الانسان شوهنا الحياة نكدنا على روحنا بالخطية وبالخطايا ضلمنا على نفسنا جه المسيح ينورها ويصلحها تكمل امتى في المستقبل الأبدي فالمسيحي غير أي شخص آخر لما بيتعامل مع آلام في حياته دايما عينه على المستقبل الأبدي لأن هي دي اللي بتحسم المشكلة الحياة الأبدية هي القصد الإلهي من البداية كإله محب للبشر حياة فيها وعد واضح إنها no more pains no more evil no more death no more suffering كمان ساعات ربنا يتدخل في وقت يقول كفاية على التجربة كده يبقى ربنا يسمح بيها ويظبط معيارها وحدودها ويحط ايده في وقت معين عشان يقول كده بالظبط زي ما انت بتحسب جرعه الدواء لو زادت دخلنا في side effects لو قلت مش هتجيب الايه الفايده عارفين الظابطه اللي بالملي دي هذا شغل ربنا في التجارب بيظبطها بالملي عشان لا تكسرك ما تاذكش لكن كمان تجيب مفعولها المطلوب من الناحيه الروحيه ومن ناحيه الخلاص تعالوا نعدي على شويه حكايات كده من الكتاب ايوب طبعا ربنا له دور وهنا الشيطان له دور أيوب أقل واحد في الدور لكن أيوب له دور حد يقول لي طلع في الآخر أنه بسبب يعني البر الذاتي أليه قال له أنت شايف نفسك أبر من الله أتاري برضو أيوب في حتة عاوزة تتظبط فالتجربة كانت علاج برضو لكن القصة مين اللي بدأها ربنا وإن كان الشيطان هنا المؤذي المباشر واخدين بالكم لكن المدبر الكبير غرضه دايما طيب سفر الأعمال مليان قصص اضطهاد وظلم ووحشية على أولاد ربنا طب ربنا واقف متفرج لا لا خالص ودايما يعني بحب قوي أعمال 12 بالذات بيبتدي أول سطر بإعدام يعقوب بعدها على طول خلاص بطرس يعني اديني عقلك بقى مش يعقوب وبطرس دول الانتيم دول الثلاثي يعقوب وبطرس ويوحنا يعقوب اول سطر يعدم بطرس داخل على الاعدام ربنا ينجيه حكمتك يا رب فاهمين الفكره ما تقدرش تحسبها هو شايف ان يعقوب خلص رسالته تعالى على السماء بطرس لسه وراه رساله نبعت له ملاك يطلعه من السجن طب ما بعتش ليعقوب ليه ما هو معلش حبيبي ما في حاجات بقى مش قرارك انت لكن واضح انه في الحالتين كان هيرودس هو المؤذي وكان هو صاحب قرار الاعدام في الاخر هيرودس خد هو اعدام الهي بقى والدود كل جدته يعني آه طوبيت مثلا لو قريتوا قصة طوبيا طوبيت الأب ده راجل مثالي ده زي أيوب في أخلاقه العالية لكن ربنا سمح له بوجع شديد قوي لدرجة العمى ولدرجة كاد يفقد ابنه وخسر كل فلوسه وفي الآخر الملاك رفائيل بقى ظهر في القصة وانتهت نهاية سعيدة جدا تأديب شعب الله طب ده الشعب المختار اللي سماه ابني ده ربنا قال على إسرائيل ابني البكر أكتر شعب تأدب في التاريخ وشاف أيام صعبة ليه لأنه في الآخر الغرض حلو أقول طب إحنا موقفنا إيه يا جماعة لما يحصل لنا ألام وكلنا بيحصل لنا بدرجات الموقف المثالي للمؤمنين لما يحصل لهم تجارب فهمنا ان ربنا موجود في الصورة ما نقدرش ابدا نصدق اللي بيقولوا لنا طلعوه من الصورة ده كلام شيطان ولا نتخيل ان مننا للشيطان لا ايه اللي مننا للشيطان احنا نقدر لا احنا مننا لربنا الشيطان ده ملناش دعوه بيه مش هنحطه في حساباتنا يعني فالموقف المثالي اولا ان نقبل اي الم من يد الله حتى لو على يد متسببين اشرار او حتى على يدي انا كمتسبب بدرجه الستاره ان احنا نقبل من ايد ربنا whatever happening بس بغض النظر في أشرار واضحين هم اللي بيأذوني ولا أنا تسببت بدرجة ولا حتى لنا ولا أشرار ده مرض جالي فجأة بدون مقدمات في الآخر لازم أقبل من إيد ربنا القبول في حد ذاته علامة إيمان ليه؟ أنا مصدق يا رب إن أنا مفيش حاجة بتحصل من وراك من ذا الذي قال فكان والرب لم يأمر انت امرت امرت ان ده يحصل دلوقتي صحيح بغلطه مني بغلطه منهم بالظروف بص انا ما اقعدش افلسف المسائل في الاخر انا ملياش كلام غير معاك انت الكبير ومش هقعد ايه افلسف المسائل تاني موقف مثالي تقديم مزيد من التقوى يعني ايه فرصتك وانت مضغوط تعبان مجرب والتجربة لسه مش راضية تخلص ده عز التوبة ده عز الاقتراب من الله بليز make use of this time استفيد صح من اللي ربنا قصده تعبان قوي مضغوط قوي قرب قوي ما تفهم بقى هي ملهاش معنى غير كده ما اسهل ان ربنا اللي بيقول كن فيكون يدوس زرار تخلص التجربه فورا حتى لو كنت على شفا الموت ايه شغلك ده ربنا انما انت استفدت ولا ما استفدتش فالموقف المثالي قدم توبة بقى قرب قرب أكتر ثلاثة اكسب صبر يعني ايه هو الوجع ده لوحده رصيد يعني مجرد ان في وجع مستمر نفسي او جسدي هو الوجع ده كله عبارة عن record رصيد في السماء لأنه الصبر بصبركم تقتنون أنفسكم الصبر مع الاحتمال مع يوسف وهو في السجن العداد بيعد في السماء فاهمين لأن كل ده ظلم دانيال وهو في جب الأسود العداد بيعد الكنيسة وهي مضطهدة العداد كرامتها بتزيد عند ربنا عشان كده بولس كان بيفرح بالألم بيقول دي ثروتي قدام ربنا أنا حامل في جسدي سمات الرب يسوع الموقف المثالي كمان لينا إن احنا نوطي راسنا بمعنى إيه كلنا فينا بقايا كبرياء فينا عزة نفس شوية فينا تعاجب فينا افتخار فينا ايجو ذات بن بنغير من بعض ساعات بنبقى يعني عاوزين نتمجد قدام الناس ربنا بيعالج مرض خبيث اسمه الكبرياء البشري بأنواع مختلفة من الأدوية والتجارب فأرجوك اطلع من أي تجربة بالتواضع لأنه في التجربة الواحد بيتسوى بالأرض هو والتراب زي بعضك كويس ما هو كان ربنا عاوز يوصلك لدي اخيرا اقول لك عشان يبقى موقفك مثالي انسى وجعك الشديد وبص على وجع غيرك مش انت الوحيد الموجوع كل الناس خلينا نقول كل الناس بس مش في كل وقت فمن موقف المؤمن المثالي انه ينسى وجعه و... وينتبه لاوجاع غيره اذكر واحد من أقارب الشهداء اللي فقد ثلاثة من أسرته في حادثة استشهاد بقت رسالته يسند قرايب الشهداء بقت مستغرب بقت رسالته أول ما يسمع عن حادثة استشهاد يجري يسافر يقعد مع الناس يقول لهم أنا فلان فقدت قبلكم فبقى له رسالة رائعة لأنه بيسند غيره مش قاعد يتوجع بس على اللي حصل له فخلي لك رسالة تطلع من ضمن التجربة لإلهنا كل ما كل